من يلقى شبه ولا في أوروبا وياه ولا يغازلها سحبة يا ستي انا مش وش محبة يوه اخص عليك تكسبني ازاي اما انت بارد يما يا باي عبدك حبيبي رجله يا مولاي حبك قتيلة حتة تقيلة طبت خلاص ما بيدش حيلة هو الغرام يا اخواتي بيسيلة بص لدلالي ووصف جمالي غني الغنوة باللي في بالي ده يعدي لي انتي على حالي حالك ملوكي في فرد ابوكي بدل ما تقطمي رابط اخوكي عندك كتير غير بيحبوكي معنى انا
هقول ايه لعيوني انا عيونك دول وحسوني دقنك لطيفة قرنك ظريفة ما تغركيش الدم العيرة العبد لله المص بيها انا مختشية وانت غلية ما قلت حتى كلمة هنية يا قهوة مريم عليا ملك مبرق كافي غرة اقول لك الحق لو حمرة الشنق ولا عشق البلد ازرق وعد يا خرابي يا حسن يا لطف تعالى لي يا غزالي اديني جيت اهو اديني جيت اهو اهو اهو اهو
الله ده حس اختباد ايه ده لازم اخينا علاء الدين رخر وقع اخرج يا قليل الادب ما كنتش تدخل في حمام الحريم يا ولد يا لهوي راجل تاني استخبوا يا بنات ما ازاي تخافش ما تخافش اخاف على ايه ما انا عارف اخرتها حد كده وصلت قلة الأدب في الرجالة يتسرعوا ويدخلوا حمام الحريم أما إنكم صحيح ما عندكوش ذنب ما عندكوش إحساس ما عندكوش شرف قولوا له فهموه على امياني مش كده يا حبيبي يا سمو الأميرة العملة اللي عملناها ملهاش سماح واحنا مستعدين نتعاقب عليها يا سيدي اتكلم عن نفسك انا مش مستعد يا ستي ولا حاجه لكن ازاي قدرتم تدخلوا الحمام ده؟ انتوا ما سمعتوش امر جلالة الشاه؟ سمعناه وحافظينه صم اتكلم عن نفسك يا اخي انا قلنا انا وصيتك ما سمعتوش اخرس يا طه آه، لا واتقبح ثم انت مش حصلك فتح عينك على سرير الاغوات انتم امسكوهم انا اوريك السير يطلع منين وانتم يا ستات اتفضلوا كملوا حمومكم على ما يجي المشاعل يستلمهم قلالات الأدب ما تخشوش مساكين صحيح هيموتوهم يا بشعة ما أنت صحيح هتموت يا حبوبي ايوه اموت فيكي اتفضلي يا سمو الأميرة جوه الحمام لحد ما نجيب المشاعل آه يا حياتي يا بدر البدور بقى خلاص عينيا مش هتشوفك آه مين انظلم زيي مين غلب زيي مين يائس زيي محسوبك يا حبيبي
ازاي الكلام ده؟ اتنين رجالة دخلوا الحمام؟ هما فين؟
أهم يا مولانا الوزير ده شيء خطير. طيب اطلع بره انت يا بره.
وده مين ده كمان؟
ها، انتوا مش عارفين انا مين؟
متعرفينك ازاي لازم تكون الجلاد اخرس جلست عينك انا الوزير وزير خلاص ضمننا القرف مش مش وقت كلام فارغ انتوا مش عارفين عملتكم دي اخرتها ايه؟
اخرتها مش انت على كل حال في امل واحد ممكن يخلصكم من وعدكم انا جبتكم هنا لاني في احتياج شديد لواحد يكون معرض نفسه لحكم الاعدام ايوه زي حالتنا يعني ايوه وعلى شرط يكون تنفيذ الاعدام النهارده لان التاريخ ده موافق لطالع اليازرجة الراجل ده برضه ليا عنده مهمة إذا عملها أديله بدلها ألف يعني مستعد أديله كل شيء يطلبه من الدنيا ما عدا شيء واحد هو الحياة ما شاء الله وايه اللي هيبقى بطلوبه بعد الحياه؟
كفن كويس حنوتي هاي ضعيف تربتك محمدة خشبة جروح ايه قبلت الانتخاب جاوبني قبل قبل ما اعرف ايه هي مهمة عشان بعد كده اقدر اطلب منك اللي انا عاوزه عندك حق ده اسمه التمويل ايوه على بعد 200 300 فرسخ من هنا غابة طويلة عريضة اسمها غابة الصندل ايوه في آخرها ثلاث مغارات واقف على كل مغارة منهم وحش كافر آه. ودول حيين ولا ميتين؟
ما تقاطعنيش يا جدع انت أول مغارة من حظ والثانية من ذهب والثالثة من زمرد ايش ايش بتبقى ثغرة مش غابة تفوت الثلاث مغارات تلاقي نفسك في ترداد كأنك ماشي طوالي بدون خوف لحد ما تحصل عمود من الكهرمان فوق العمود ده شمعدان من المعدن الابيض تمد ايدك الشمال وتروح ساحل الشمعدان وانت بتنطق الكلمتين دول ثلاث مرات الله كريم الله كريم الله كريم الكلام ده لما اكون خلصت من شر الوحوش اللي بيحرسوا المغارات ادي خاتم يخلصك من كل خطر الخاتم ده سحره ما يمشيش إلا إذا كان في صباع واحد محكوم عليه بالإعدام وفوق كده ما يسريش مفعوله غير مرتين اتنين في الحياة مرتين اتنين بس بس لا لا لا لا شوف لنا واحد ينفع كده لخمس ست زنقات مين عارف قلت لك ما تقاطعنيش المرة الأولانية النهاردة ابتداء من صلاة الظهر لغاية صلاة العشاء أما المرة الثانية اللي يجري فيها مفعول الخاتم ده يوم ما يحصل كسوف للشمس على شرط وقت ما يحصل الكسوف ده الرعد يزوي والبرق يبرق والأرض تزلزل وبطننا كركب وإيه اللي يثبت الكلام ده يا مولانا الوزير؟
اللي يثبت لك الكلام انك بمجرد ما تحط الخاتم ده في ايدك وتفرغه هتتحكم في اي مخلوق تقابله ويكشف لك ضميره ولا يخفيش عنك حاجه ابدا اتفقنا هات الخاتم وانا اجيب لك الشمع ده تجيبه وتسلموه اسلمه لك لكن على شرط توعدني وعد شرف انك توريني الاميره بدر البذور مره واحده قبل ما اموت هتعذب لك بكده وادي الخاتم اهو
شيء غريب بقى الخاتم ده يكشف لي سر اللي قدامي لما نشوف مفرق الخاتم كده
رد عليا يا حضرة الوزير في نيتك توفي بالوعد اللي وعدتني بيه ولا لا؟
اما انك عبيط آه.
تجيب لي الشمعدان من هنا وانا فيك حكم الاعدام من هنا يا مغفل شوف ابن ال ولا بلاش حس كده أأمرك بسر الخاتم ده إنك ما تتحركش من محلك إلا بعد ما نكون إحنا بقينا بره الحمام خد بينا نهرب يا نواس يلا ايوه يلا ايوه ايوه بس استنى لما نركن الوزير على جنب لا يفهموا الفوله ويروحوا ابسنا شيل معايا شيل اوان عايز يضحك علينا قال ابن الحاوي آه.
Thank you.
يا آلة شدي ودني والنبي معلك قدي وانا مالي هو برضك قدي دوسي هنا رقي هنا خفي هنا اوعي هنا يا حزننا يا رحمنا عيوننا وسعدنا والشعر ذهبي كده نورهم بنور البدر فكر افتح كمان هنا فتل بالصورة يا سلام على الخفة يا سلام على الخفة
انا تعبت من كتر المشي على قديم كفايه بقى كفايه بس على عمياني اجمد يا نواس فات الكتير ما بقى الا القليل شايف الجبل اللي قدامنا ده مالك اهي المغاره هناك يلا امال شد حيلك وانا بقى في الجحيم
الكريكينجو والكريكينجا مين يا حارسنا يا نملة وينجا تحت الشر يا روح ده الحنجة لا لا لا لا لا لا آه.
لوم العوافي يا فارس الجن المشهور وحارس السمعدان المحكوم عافية منين يا ميمونة إذا كان بيفوت أمشيل وبقونة وأنا في حب نارية الملعونة دوخيني يا لمونة ما تحملش هم يا ابن الأوادم متر قلبك وقلبها يوم من الأيام يتصاب يتصادم ازاي وهي قلبها من قلوب الصخرية لا تعرف شفقة ولا حنية ده انا دلوقتي وانا متولع لا برتاح في الفجرية ولا في العصرية جسمي من الهوى اتنحل والعيون مهرية انا في عرضك ترحمي مسرور يا نارية مسرور يا مسرور رايه يا تطمير يا سبع الليل مالك جاي بتنهب مهدود منك الحيل عبر الشوق والنور اتنين من الإنس هجموا على المزارع هجوم الخيل واحد منهم راح نايل على الوحش وطعن في خنجره نزل الدم يجري منه كالسيل وانت واقف ساكت لا منك حط ولا شيل جيت أدافع راح واحد منهم مكيل لي كيل خلاني جيت أجري مكسور النص ما تخديت دخلوا المغارة يا مسرور فلا أمه ولا حين يا بلسة يا شياطين المعارة دخلوها اتنين من الإنس لا منا ولا من الجن لازم تستعدوا قبل ما نحاربهم ونشتتهم ونفتتهم آه، جاتلي فكرة نميسة أتغلب بيها على البذرة الخبيثة اتهن الاتنين دول الخوف ما أثرش على نفوسهم البشرية أنا أعصر عليهم بحاجات الكهنمية الكهنمية؟ أيوة وهعمل لهم نفسي تمثال تمثال أيوة علشان أكمهم في الحال في الحال ودلوقتي أنا حاسس إنهم جايين على هنا سيبوني لوحدي أنا أنا مصطاع
وصلنا للمغارة يا نواس وصلنا ما وصلناش بقى اديني معاك بست على العمياني أهو لازم الشمعداني ياه مركون في ركن من أركان المغارة دي جايز يا سيدي الله لكن ايه الخيال الاسود الملطوع قدامنا ده ما تخافش يا شيخ ده لازم يكون صنم تمام يعني ما يأذيش يأذي ازاي إذا كنت بقول لك صنم يعني حجر يا شيخ اسمع اما اروح اتفرج عليه احنا في الفرجة دلوقتي ولا في الشمعدان أما دور كده في حتة تانية
يا حفيظ شوف عيني متنجلة ازاي يا باي ايه ده ما تبصليش كده العوار وقفاك ماله عريض كده ده اثار الاصنام رخين فيهم اهواك يا ابني ايه بقى كل دي جسها ايه رايك يا علاء الدين إيه يا نواس ما تسيبنا ندور على الشمعدان أمال انا متهيألي ان الصنم ده اتهز شويه يا شيخ بلاش خطرفة أنت اللي مهزوز من الخوف طب هنروح بعيد ليه انا هقرصه واشوف اذا كان صنم ولا أي
الحقني الحقني يا علاء الدين الله ليلك وسواد ليلك يا يا علاء الدين الحجر نطق يا علاء الدين رد عليا بالكلام المفيد ايش جابك هنا يا عنيد يا ابن العنيد يا علاء الدين واحكم في ايدي انا مريض ادوعكم العقاب الشديد واقويكم بالنار والحديد نواس وانت أعوذ بالله رد عليا انت مين وجاي هنا تعمل ايه قول لي يا ابني أنت مين وجاي هنا عشان إيه
أنا مسرور حارس الشمعدان المسحور
دمه هيفور أنا جاي أستولي على الشمعدان المسحور اللي موجود عندكم في المغارة الشمعدان المسحور أيوه جاي تستولى على أنفس شيء في الوجود آه اسمع مني يا ابن الإنس ارجع حالا أحسن في غمضة عين ما خليش الدبان الأزرق يعرف طريقك فين صنم يا سي علاء مش كده ادي اخرة على عياني ما تخافش جمد قلبك معاك سبع وانا بسر الخاتم اللي معايا ده هأمرك بإنك تسلمني الشمعدان عوان يا عوان ايده القوة اللي تخليني اخضع له السمدان يا عنيد اسمع يا ابن الانس اترك الشمعدان ده وانا احط تحت امرك عبيد وجواري واموال وتحف وجواهر ما يحلمش بيها جنس مخلوق بقدرتي مقدار ما تفتح عين وتغمض عين هديلك قصور جمهور هفتح لك كنوز من ذهب هسلمك هدايا من الماس ايه رايكم
الشمعدان في الحال يا بلس يا شياطين انتظروا
الكيكينجو والكيكينجا مين يا حارسنا يا نمنا وانت ساعة الشر يا روح ده الحنة نم نم نم نم نم نم آه. ساعة الحظ الروح راس سكة حوش حوش زي زمجارو مالك خايف ما انت جايب لي الخضة تملي دول جرنق والتالت شايف الدين ويا ريت مشترى الهزك الكيكينجو والكيكينجا مين يا حارسنا يا
جلالة الشاه يحيى مولانا الشاه بأمر مولانا الشاه زينوا البلد أربعين يوم بأربعين ليلة قيموا الأفراح والليالي الملاح أبواب القصر مفتوحة للجعان والعطشان والليلة من الليالي الموعودة في تاريخ بلادنا المسعودة ليلة دخلة الأميرة بدر البدور كريمة مولانا الشاه المعظم على نجل وزيرنا المحبوب أبو شعيب ادعوا لجلالة مولانا الشاه يحيى مولانا الشاه ادعوا لأميرة بدر البدور تحيا أميرة بدر البدور
افرحي يا بدر البدور افرحي الليلة ليلة دخلتك طب وايه يعني يا بابا ايه يعني ازاي انتي مش عايزة تتجوزي لا يا بابا
يا صاحب الجلالة اتنين من الأغراب جايين وحواليهم حاشية عظيمة جدا وبيستأذنوا نوال شرف المقابلة الشهرية ودي ساعة تشريفات دلوقتي ايه غرضها دول معاهم هدايا ثمينة جدا جايين يقدموها لجلالتك لمناسبة الزواج الملوكي اه اذا كان كده مفيش مانع خشوا على الرحب والسعة ما شاء الله ما شاء الله اتقدموا يا ضيوف الكرام يا صاحب الجلال اهلا بك اهلا بك دورك يا نواس اركع زي وحي الشيخ اركع مين يا عم انا ماليش في الرسميات يلا يا اخينا بلاش فضيحه طيب طيب يا يا صاحب العظمة الله الخلعة دي شفتها فين الله ولا كمان الخلقه دي شفتها فين بتقول ايه يا وزيرنا ولا حاجة يا مولاي بس أنا بيستحيالي كده إني شفت خلقة الاتنين دول قبل كده ني رحنا في دهب يا من شعلاء قلبك كخيبه مش معقول تكون شفتهم قبل كده دول باين عليهم تجار من بلاد تانية آه، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا الشكر لك يا مولاي
سمعت يا سيدي مين مكرين الرجالة مين غلبانين الستات بقى ده برضه كلام يتقال يا علاء الدين يا سيدي كل بلد ولها عوايد نهايته احنا فين دلوقتي في جزائر وائل واء ايه الواء الواء اه طب الولية دي ام صرصور اللي عامله لنا خوجاية تبقى ايه اهي دي الأميرة نارية اللي احنا قابضينها آه.
والأميرة دي خصلتها كده ما تقبلش جنس الرجالة وادي السبب إن مملكتها كلها ستات في ستات واعتقادها إن ربنا ما خلقش الحب إلا عشان يعاقب بيه بني آدم وإن كل مصايب الإنسان ما تجيش إلا من الحب الله، إيه ده؟
خلي بالك خلي بالك يا علاء في شوية جنيات بيقربوا ناحيتنا ربنا يستر
شوفي يا اختي شوفي الخلع الغريبة دي دي حلاوة أول مرة أشوف فيها خلع ملخبطة بالتكليمة الله يسامحك واحنا اول مرة شفنا فيها خلق مقلوظة بالشكل ده الله دول بيتكلموا زينا انتوا ايه حيوانات حيوانات لا من فضلك بلاش صوت اللسان حيوانات جنسها ايه اه لازم حيوانات نطقة يا ستي ليه تناوير ده كله احنا رجاله بني ادم رجالة اه يا خبر بس يا أميرة نارية يا أميرة نارية تعالي شوفي رجالة بتقولي إيه؟ رجالة إنس هنا في مملكتي؟ بأي قوة يقدروا يوصلوا لحد هنا ابعدوا يا بنات عنهم تعرفوا مين دول؟ أهم دول خصوم جنسكم اللطيف دول أساس بلاوينا يا ستات أساس غلبنا أساس ذلنا يا ستات اساس ايه وجدار ايه دي معلمة بنات ولا معلمة فعلة اهو ده الجنس اللي خدتم عليه الدرس بتاع النهارده اتأملوا في شكلهم تحت من الحرب بصوا لمنظرهم وقعتم في ايدي جيتوا للموت يا مغفلين هنتقم لجنسنا منكم اهدي يا بنات العينة المتمردة يا ما غشونا احنا يا ستات وانتم يا ما حرقتونا احنا يا رجال يا ما طحنتونا وانتم يا ما غربلتونا اخ يا ما حرمتونا وانتم يا ما فلستونا ودلوقتي ردوا عليا جاوبني حالا انت وهو ايه اللي جابكوا عندنا هنا انت مين اللي اتذكرت وخشيت مملكته اللي ما دخلهاش انسان ابدا قبل منك أنا علاء الدين وانا نواف نواس مين من ملحقاته يا فندم وجاي هنا على فن ايه يا اللي اسمك علاء طالب منك يا أميرة نارية قلب حبيبتي بدر البدور بدر البدور آه انت طلبت المستحيل احسن لكم ترجعوا مسرح ما جيتوا وين ما رجعناش اخرب انا في امكاني باشاره واحده اخليكم قدامي اصنام من حجر ايوه روح انت احلقي طيب نجرب بعضنا ها، وادي العده ايه الشمع دان المطحون الشمع دان المطحون بسر وقوة الطلسم المسحور أأمرك يا نارية تردي لي قلب حبيبتي بدر البدور حرام عليك تطلب مني اديك ارق واطهر روح موجوده بين افراد رعيتي بدر البدور اللي بمجرد ما تطلع عليها شمس بكره هتكون طبقت 16 سنه وتكون حياتها الابديه تحت تصرفي نجوم السماء اقرب لك من الطلب ده احسن لكم ترجعوا حالا من مسرح ما جيتوا ولا تكونوا انتوا الجانيين على روحكم في امكاني دلوقتي اضرب الارض اطلع لكم جيوش الجن من سابع ارض واحنا في امكاننا كمان نضرب الارض نطلع بطيخ نواف الشمع ده وقع من إيدي هاتوا أوام وده اسمه كلام اوعى تمد ايدك عليه الشمعدان ده بقى في حسن يا حسن بسر الطلسم المسحور تجاوب نداء مسرور خلاص مفيش قدامكم غير القبور كده عملتها تانية على انك تعالوا يا بنات خدوا الاتنين دول وغرقوهم في تهريج الزفت اللي جنب التخطبوش الاخضر الله بتشوف الشمس يا بنات استخبوا استخبوا اوام شوف فاكر يا علاء الدين كلام صاحبنا الوزير في الحمام أيوة فاكر البرق يبرق والرعد يدرو والأرض تزلزل وبصينا تشرشب زي ما حصل لنا دلوقتي ده اهو افرج افرج دلوقتي ده وقت الهجوم حق وسر خاتم سليمان تخضعوني يا ملوك الجان
ايوه كده قروا بالوحدانيه دلوقتي سمعدان سمعدان يا علاء الدين شمعدان يا نارية لكن سمعدان يا حصوبه
اهو لا باليد يا سيدي هادي دلوقتي دورك يا عم مسرور مسرور مسرور فين فين عبدك ومين ليه ايش حطه ليه مسرور انت فين يا سي مسرور انت بتخدم على كام سمعدان مسرور انت محتلي من زمان انك بتحب الاميرة نارية لسه بتحبها اعبدها احبابها مسكين ما هو الحب بلوى نارية انت اللي قلبك طول عمره ما خضعش لسلطان الحب حكمت عليه بانه يصبح دلوقتي اطوع اسير لاحكام العشق والغرام وهتحبك ليه الجدع الاسمر اللي قدامك ده لكن ده ظلم ايه استأنفي لكن ده مش معقول صبر الحكم وخلاص تسحرين يا دجالين ضيعتم كل امالي نارية نارية ابعد عني ما تعرفنيش اكرهك اكرهك مش عايزه احبك لكن لا انا بحبك بحبك يا مسرور شو والله طبت على بوسها ودلوقتي يا مسرور أأمرك بإنك تخلي جنيتك نارية ترد لي قلب حبيبتي بدر البدور في التو والساعة لكن بس بس ايه انت هتحمرق من دلوقتي آه وش الغرض قلب حبيبتي يا نارية حاضر انه يجي عليك يوم يا نارية يتحكموا فيك اتنين من الانس يوقعوك بحب اسود خلق الله معلش ما هو الحب بهدله يا اميره هاتولي شاه سمرقند وهو وبناته وحشيته يجيبوهم هنا ودول يوصلوا امتى؟
بعد خمس اشهر ان شاء الله لهبرها وتشوفوهم قدامكم القلب ده زي ما استلمته منكم اسلمه لكم
الله احنا في حلم ولا في علم بسم الله الرحمن الرحيم ردوا عليا احنا فين في وقت الواء هو انتم يا ابو شعيب تتذكر نهار ما عزمت وحضرتنا يوم ولادة البنتين دول من 16 سنة مين نارية ايوه نارية اللي نزعت من بنتك بدر البدور قلبها ومن شمعة العز عقلها اتقدم يا علاء الدين ايوه في قلب الأم أم ده قلب من أطهر القلوب قلوب الإنس قلب الأميرة بدر البدور قرب يا علاء الدين وتلقاه يا سمو الأميرة جوه الأم أم ده خلاصة قلبك الطاهر اللي بوسطه هتشعري بلذة الحياة الدنيا اللي كانت في نظرك بؤس وتعاسة هتصبح من دلوقتي نعيم وسعادة كوني سعيدة كوني سعيدة ودلوقتي دورك يا شمعة العز يا حلول يا حلول وانا كمان اتقدم يا نواف افندم في الأم أم ده عقل الأميرة شمعة العز عقلها هو عقلها كان معاكي اتريها بدنجان خالص هو انا ان كنت عاقله كنت حطيتك يا مضروب كلامها في محله ودي خلقة الحب اتقدم يا نواف وتلقاه لا هو انا مجنون خليه لك ولا اقول لك هاتيه في الام ام ده خلاصة عقلك الترللي اللي بوسطه هتفهمي معنى المكر والخبث والزناقة والسفالة الدنيا من غير عقلك كانت في نظرك سعادة ونعيم ولو تربي لك عقلك تنقلب السعادة سعادة والنعيم جحيم ايه فكرك انا على كيفك انت يا نواف على كيفي انا اتفضلي كوني مجنونة كوني مجنونة يا بدر البدور احمد ربنا واشكري فضله اللي جعلني وصف كوني ارد لك سعادتك سعادتك اللي كنت محرومه منها وفي مقابل ده كله مش طالب منك غير كونك تفتكري شخص سعيد اسمه علاء علاء الدين الوداع يا بدر البدور
يا سماعة العلم احمد ربنا الهي الهي الوداع يا سماعة العلم انا الدين كلمه واحده نواف كلمه واحده بتحبني يا علاء وده سؤال يا حبيبتي يا مراتي بتحبني يا نواف وده سؤال يا ام عقل فاضي عال عال عيشوا واسعدوا ربنا يبارك لكم في بعضكم قيموا الافراح والليالي الملاح
وعاتنا ربنا وسعتنا يا ليالي الملاح وألف مبروك يا بلادنا على دي الأفراح عقبال ما يبلغوا يبلغوا أمانينا كل الأحباب احنا وتمنا دنيتنا ارقصوا يا شباب
Thank you.
استمعتم إلى أوبريت الليالي الملاح للموسيقار داوود حسني التوزيع الموسيقي لعطية شرارة واشترك في البرنامج بالغناء سعاد مكاوي عصمت عبد العليم وبديع صادق قام بالأدوار غناء وتمثيلا حسن فايق سميح أيوب محمد الطوخي صلاح سرحان سعيد أبو بكر واشترك بالتمثيل عبد المنعم إبراهيم أحمد الجزيري عدلي كاتب سناء جميل سامية فهمي زينب عبد الرحيم جمال محمود أخرج الأوبريت يوسف الحطاب